Yeah.
عاشقك ليك ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا سرعك ليك عدينا سرعك ليك على بر الهوى رسيك عدينا سرعك ليك على بر الهوى رسيك ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا سرعك ليك ده انا عمري معاك معاك معاك معاك وهوايا هواك عدينا شبعتي زوقنا في خطوينا خطوينا زوقنا في خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخلينا بعيد وحدينا نجوم السما ضمينا وخلينا بعيد وحدينا وخلينا كده على طول ماشينا رمانا الهوى ونعيشنا من شبكنا يخلصنا من شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي يابا يابا ده حبيبي يابا يابا يا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوا يا هوا يا هوا طوحنا وانا لمين يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا طوحنا روحنا روحنا يا هوا يا هوا يا هوا روحنا وأمان مين يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا روحنا روحنا روحنا يا هوا يا هوا يا هوا روحنا وأمانة بين يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا خدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشينا رمانا الهوى ونعيشنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي اه ده حبيبي اه يابا يابا اه يابا يابا شغل البال روح روح أنا روح روحتني أنا روح روحتني مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايزك مهموم عايزك فرحان عايزك مهموم عايزك فرحان عايز اضحك مهموم عايز أبكي لا دموعي طريها لا دموعي طريها طريها ولا لاقي حتى أشكي روح أنا روح روح أنا أنا روح روح أنا روح روح أنا أنا روح روح مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحني مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز أبكي لا دموعي طريها طريها لا دموعي طريها ولا لاقي حد أشكي حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقني لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقني لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم لي تسلم ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن بفرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن بفرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم لي تسلم ضحكتها حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن بفرحة عمري والفرحة ما صدقت بقيتها مش يمكن بفرحة عمري والفرحة ما صدقت بقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم لي تسلم ضحكتها انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشان يا حبيبي هو الكلام الشفايف انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشان يا حبيبي هو كلام الشفايف انت انت انت انت انت وانت قلبي كل ما عديت معانا بتروح بعيد وياك تنهي وانا بشوف دعاء دعاء لهم واتمم سواد من سواد بين بنتي انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف أحلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت انت انت انت انت انت قلبي كل ما عديت معنا بتروح جاي وياك تنهي وانا بشوف دعاء دعاء لهوك من سواد
امشي ونتعب نبعد نتعب تناول ترجع عليكم ايه في اجمل ايه في الوجه والدنيا بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد تاني وجبر العقل خايف من ايه في اجمل ايه من وجه بتقولي شوفي القمر ويا يسوع القمر بتقول لي شوف القمر ويا يسوع القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويا يسوع القمر اللي كل العاشقين بكل شوق الهوى ويا شوق الهوى بتقولي شوق شوق الهوى ويا شوق الهوى اللي كل العاشقين في الليالي الليالي الليالي الليالي بكل شوق القمر ويا شوق القمر بتقولي شوق القمر ويا شوق القمر اللي كل العاشقين يهدوا الليالي الليالي الليالي الليالي حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو والقمر دفعنا أحلام القمر لو نخلي عمرنا يملي طول الحب انت شايف الحب كله عيون ومال لكن انا شايف احلى كلام اصل يا حبيبي هو كلام الشمال انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشمال انت انت انت انت انت انت درب كل العالم معنا بتروح جاي ويا
طمنوني أسمراني عن ليل الغرة فيه سواح وأنا ماشي ليالي سواح وأنا دارب حالي سواح الفرقة يا غالي سواح إيه اللي جرالي سواح وأنا ماشي ليالي سواح ولا دارب حالي سواح لكل أغاني سواح إيه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي اتسوح ولا داري بحالي اتسوح بطرق بالي اتسوح ايه اللي جرالي اتسوح وانا ماشي ليالي اتسوح وانا داري بحالي اتسوح بطرق بالي اتسوح ايه اللي جرالي وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقي حبيبي سلمولي عليه نلاقي حبيبي سلمولي عليه نلاقي حبيبي سلمولي عليه طمنوني الاسمراني عامله ايه الغربه فيه نلاقي حبيبي سلمولي عليه إلهكم حبيبي سلموا لعلي طمنوا للأسمراني علاني الغربة طمنوا للأسمراني علاني الغربة طمنوني البسمراني عاملة ايه الغربة فيك يا عيوني آه يا عيوني إيه جرالك فين أنت وبتعمل إيه يا ظنوني آه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص أنا حير عليه يا عيوني آه يا عيوني إيه جرالك فين أنت وبتعمل إيه يا ظنوني آه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص أنا حير عليك يا عيوني آه يا عيوني اهدرالك فين انت وبتعمل ايه يا ظنوني آه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص أنا حير عليك لا أنا عارف أرتاح وأنا تايه سواح لا أنا عارف أرتاح وأنا تايه سواح لا أنا عارف أرتاح وأنا تايه سواح لا أنا عارف أرتاح وأنا تايه سواح وسنين وسنين وانا دايب شو حنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شو حنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقي حبيبي سلموني عليه إلا طمنوني عليك طمنوني مسمراني عاملة ايه الغربة فيني طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيني يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جاي نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جاي نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي غايب نور لي وريني سكة الحبايب وصيتك وصية يا شاهد عليا وصيتك وصية يا شاهد عليا تحكي له عن اللي بيا واللي قسيته في لياليا احكي له عن اللي بيا واللي قسيته في لياليا وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ولكن حبيب خليني عليك إلا آدم حبيب خليني عليك إلا آدم حبيب خليني عليك طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه إلا آدم حبيبي سلموني عليك إلا أنتم حبيبي سلموني عليك طمنوني الأسمراني عمالي الغربة طمنوني الأسمراني عمالي الغربة طمنوني بس مرامي عاملة ايه الغربة فيه
وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى
مشوار آه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا قومي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي ناخر المشوار آه يا قومي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قلبي آه يا قلبي آه يا قلبي ناخد المشوار آه يا قلبي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا قلبي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا قلبي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه، وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي آخر المشوار آه يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا قومي واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها الأمان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها والحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الامان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الأمان عنيها حسيت إني عديت للأمان عنيها والحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان
موال موال موال
موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وقلت الجمال موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وقلت الجمال للناس وللعاشقين موال انا موال وقصتي بتنقال آه، موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال ورثت الدنقال موال عاشق انا موال عاشق بقيت موال ورثت الدنقال للناس وللعاشقين موال عاشق انا موال عاشق بقيت موال وقلت الدنقال للناس وللعاشقين موال موال انا موال وقصتي بتنقال موال موال عاشق بقيت موال عاشق موال وقصتي بتنقال موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وقصتي بتنقال للناس والعاشقين قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال على الصبر ونال من بعد الصبر سنين على الصبر ونال من بعد الصبر سنين وقالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال عليك بوينا انت على الطريق سنين عليك بوينا انت على الطريق سنين وانا اللي قلبي خلاص ارتاح انا انا وبقيت في الدنيا مني غدران انا انا وانا اللي قلبي خلاص ارتاح انا انا وبقيت في دنيا من الغمران انا انا ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت عالشوق ما رجعني
ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق مشيت عالشوق برجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني وبقيت انا والحلوه الجاي عمري ما هيبقى العمر لو بقيت انا والحلوه الجاي عمري ما هيبقى
الليالي الليالي من بعدك واللي جرالي من الليالي الليالي من بعدك واللي جرالي من الليالي الليالي من بعدك واللي جرالي نهار الشوق دوار الشوق اتعمل تجمل في الليالي من بعدك كل جرالي من بعدك كل جرالي نهار السوق دوقني السوق بعمل حرمان في الليالي يا مايل يا مبعد يا كلام عذاب وألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا مايل يا مبعد يا سلام عذاب وألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام الليالي الليالي من بعدك كل جرالي الليالي الليالي من بعدك كل جرالي سهر الشوق دوقني الشوق طعم الحرمان في الليالي يا ميام بعد يا سلام بعدك وألم سهر المدام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا ميام بعد يا سلام بعدك وألم سهر المدام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا من قلت عنك وغلب شكوى منك وحياة من غالي عنك يا ما قلت عنك وغلب شكوى منك وحياة الغالي عنك تفتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني تبقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني لو مريت في طريق مشيت مرة فيه أو عديت في مكان كان لينا ذكرى فيه لو مريت في طريق مشينا مرة فيه أو عديت في مكان